بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهد قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم طيب قلوبنا اللهم احيي قلوبنا اللهم رطب قلوبنا بذكرك اللهم طهر قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين ووصلنا إلى المنزلة العاشرة منزلة الاعتصام قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقلنا أن الاعتصام بالله هو الترقي الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد وأن الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على وهو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره فهناك اعتصامان اعتصام بالله واعتصام بحبل الله وتكلمنا وتوسعنا في هذه المسألة ثم آه، ننتقل الآن إلى أن الاعتصام ثلاث مراتب أن الاعتصام على ثلاث درجات ثلاث مراتب الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى الاعتصام بحبل الله قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام بحبل الله كلام كثير للعلماء خلاص- خلاصته الاعتصام التمسك بدين الله الت- الاستمساك الاعتصام الاستمساك التمسك بالقرآن التمسك بالشريعة الكتاب والسنة وإجماع وإجماع الأمة الاعتصام أن يستمسك الإنسان بهذا الاعتصام قال هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره الاعتصام بحبل الله قال الشيخ الإمام الهروي في منازل السائرين قال الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا وذلك بثلاثة أشياء الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالخبر الخبر هنا حين تطلق يقصد بها الكتاب والسنة الخبر الأثر ليه قال الله قال رسول الله يبقى الإنسان يستمسك يشبط هي دي قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني بعمل أتشبث به وحديث صالح بن عبيد الله طلحة بن عبد الله لما قال يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به بعدك أنا عايزك يبقى عندك المبدأ ده إنك أنت محتاج حاجة ها تشبط فيها تشبط بيها عشان الحاجة دي تشدك توصلك لربنا هو ده الاعتصام الاعتصام بالخبر في وسط التوهان اللي الناس عايشة فيه النهاردة من كثرة الشبهات كثرة الكلام دي آفة النت والدخول على النت وال- والقنوات الفضائية وكثرة السماع الرسول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول ال- الإسلام المسلمين منعهم من كتابة أي شيء غير القرآن حتى كلامه ممنوع يسمعوا لما سيدنا عمر بن الخطاب جاب للرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة أعجبه الكلام فيها والتوراة كانت كلها مواعظ لا تخف لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني قائما وما- وسلطاني قائم لا يزول أبدا كلها مواعظ فعجبوا شوية مواعظ جابهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه رأيك دي كلام جميل أهو. الرسول غاضب جدا غاضب جدا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب هي لعبة كل اللي يعجبه كلمة يجي يحط يدخلها في الدين هي دي بقى كل اللي يعجبه كلمة يروح باعتها بقى على الوصف وشير ال ال الدين قال الله قال رسول الله لاعتصام بدين جاه هي دي في وسط المولد بحار وامواج الكلام واللت والحجن والاراء وال وال في وسط كل ده النور الكتاب والسنه قال الله قال رسول الله في وسط المولد ده كله اطلع انت بقال الله قال رسول زي ما قلت كده تعالوا نتفق اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم نعمله على عيننا وراسنا من فوق واللي ما عملوش ما يلزمناش الكلام ده يزعل حد اللي يزعل يزعل بس نل- نلزم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيهما النجاة لذلك ربنا سماها سماها نور قال سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه شرح الله صدره للإسلام يعني للشرع هي دي قضية انشراح الصدر انشراح الصدر للحق خلي بالك آه، من قول الله عز وجل فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم في فرق بي- بين فتخبت له وفتخبت به كذلك الإسلام انشراح الصدر له غير انشراح الصدر به انشراح الصدر له انك انت منشرح الصدر تريد له منشرح له تعالى هات قل لي غير منشرح به لما يدخل يشرح صدرك فهما انشراحان انشراح له وانشراح به الانشراح للإسلام هو ده ان ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم اتقوا الله وامنوا برسوله يبقى طاعة الله وطاعة الرسول كلام ربنا وكلام سيدنا النبي نور نور تستعصم به في امواج الظلمات لتخرج الناس من الظلمات الى النور فالشاهد هنا ايه ان الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب والسنه الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا انك انت تبقى مستسلم صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا انك انت تبقى مستسلم للكتاب والسنة مستسلم قال الله جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما يبقى هي دي القضية من البداية ان الانسان يسلم تسليما تاما لله ولرسوله لاحكام الشرع يبقى الانسان مستسلم قالوا كده ولا ده الامام الطحاوي في العقيده الطحاويه ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام عشان تثبت قدمك لازم يبقى فيه تسليم وت- واستسلام واقف عليه ثابت عليه راسخ عليه ان يبقى إيه إيه في ظهر تسليم واستسلام رجلك مستقرة وثابتة عليه عشان تمشي على الإسلام حتى تصل إلى الله عز وجل حتى تصل إلى القبر يبقى القضية في الاعتصام بالكتاب والسنة عشان تنجو من الفتن ومن الشبهات ومن الشهوات ومن ال- من من اللغط والاخر تيجي تتساءل طب مين اللي صح بقى ده ولا ده ولا ده ولا اعمل ايه ال- اللي صح قال الله قال الرسول بفهم سلف الامه بفهم النبي واصحابه بفهم النبي واصحابه قول لي و- وده الكلام اللي بقى بيطلع اليومين دول فال- الذي ينجيك الله به من هذه الاجواء المريبه كتر اللي بيتكلموا كله بيتكلم يتكلم يتكلم يتكلم اشكال ان يجي ابنك ولا بنتك وهو بيسمع المولد اللي في النت ده كله ويقول لك آه، آه، آه، انا مش مقتنع هي دي قضيه انا مش مقتنع مش مقتنع بايه مش مقتنع بايه انا بقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى قال خلاص مفيش حاجه اسمها مقتنع ولا مش مقتنع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا على العين والرأس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يبقى القضية لازم أفهم ولادي كده تماما في البداية من من نعومة أظفارهم من صغرهم إن مع كلام ربنا مفيش أقتنع مفيش أ- في مش فاهم نفهمك لكن مش مفيش حاجة اسمها مش مقتنع قال الله ح- سمعا وطاعة على العين والرأس والتنفيذ ونشوف ده عملي بقى في حياة الوالدين طول العمر مش لما يجي بعد ما يبلغ ويبدأ بقى صوته يتخن آه، وما شافش ابوه وامه بينفذوا حاجة ولا كلموه في حاجة كتير اسألك انت عمرك ابوك قال لك مرة تعالى اكلمك شوية عن ربنا هي دي اقعد مع اولادك كلمهم عن ربنا اقعد مع اولادك وبناتك وكلمهم عن ربنا وفهمهم ربنا الله احنا كنا بندي مثال بسيط ما ينفعش يتقال حتى ان الولد في الكلية مثلا ولد دخل كلية طب يا رب نجح طلبة المسلمين يا رب ووفقهم واجعل ذلك زيادة لهم في الدين وبعدين ادوا له الكتاب بتاع ال- الدكتور في فاخد الكتاب وقال للدكتور انا مش مقتنع بالكلام ده الدكتور يقول له ايه خلاص بلا- بلاش كلية الطب اذا كنت مش مقتنع بالكلام ده بلاش فهي دي اللي يقول لربنا انا مش مقتنع باوامرك خلاص ما انتش مسلم خليك بعيد مالكش دعوه بكلامي كلامي ده تسمع وتطيع ده كلام ربنا يبقى كلام ربنا تسمع وتطيع تسمع وتطيع مطلقا بدون ادنى تردد ولا اعتراض آه، منزله التسليم منزله عظيمه جدا هتيجي معانا دي المنزله رقم آه، منزله التسليم منزله رقم 30 احنا لسه في عشرة في منزلة التسليم الشيخ بيقول ايه هنقراها بس مش هشرح لانها كلام كبير جدا محتاج سنين شرح ان شاء الله التسليم على ثلاث درجات الدرجة الاولى تسليم ما يزاحم العقول مما يشق على الاوهام من الغيب بالازعاج تسليم ما يزاحم العقول مما يشق على الأوهام من الغيب بالإذعان وذلك بثلاث أشياء واحد الخلاص من شبهة تعارض الخبر والخلاص من شهوة تعارض الأمر والخلاص من هوى يعارض الإخلاص والخلاص من اعتراض يعارض القدر والشرع هي دي عشان يحصل التسليم مش هنتقل بقى ايه لبقيه درجات ال بقيه درجات التسليم هي الدرجه دي كفايه قوي ان الاربع حاجات دول هما سبيل ان يستسلم الانسان واحد الخلاص من شبهه تعارض الخبر قلنا هنا الخبر يعني قال الله قال رسول الله قال الله وقال رسول الله مفيش ي- يحصل عندك شبهة تعارض ده تعارض كلام ربنا وكلام النبي واحنا منهجنا في المدرسة الربانية ألا نثير الشبهات مش هقول لك شبهة زي كذا لا نثير شبهات وإنما الاستسلام من البداية الخلاص من شبهة تعارض الخبر أو شهوة تعارض الامر ما ربنا يامر ما يبقى عندك ما يبقاش عندك شهوه لمخالفته سالت قريب سؤال قلت يا ترى عشان نمتحن درجه اخلاصك لله يا ترى انت بتشتهي شيء مما حرم الله صياغه السؤال بطريقه تانيه ان لو ان كل شيء مباح تعمل ايه من الحرام هو ده الامتحان الحقيقي ان زي ما قلت لكم قبل كده كتير سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام يبقى في الجاهلية كانت الخمر حلال قبل ما ينزل الشرع ويقول الخمر حرام ومع ذلك سيدنا أبو بكر ما بيشربهاش ليه العلماء يقولوا ايه في مسألة التحسين والتقبيح ان المعاصي او كل ما حرمه الله هو في الاصل قبيح يبقى شرب الخمر ده ايه شيء قبيح والزنا شيء قبيح عشان كده هند وهي مشركة لما الرسول بيبايعها ولا يزنين قال او تزني الحرة في واحدة حرة محترمة آه، بنت ناس آه، واحدة حرة تزني او تزني الحرة يبقى المعاصي نفسها اكل اموال الناس بالباطل الغيبة النميمة الكذب كل دي اشياء عند العقلاء قبيحة فلما نهى عنها الشرع كساها قبحا الى قبح يبقى هي في الاصل قبائح يبقى هي دي القضية قضية ايه ان ما يبقاش عنده شهوة دي القلوب الطاهرة ما عندوش شهوة تعارض الامر ما عندوش شهوة انه يخالف اوامر ربنا ثلاثة الخلاص من هوى يعارض الاخلاص عايز لما تطيع ربنا المقطع بتاع النهاردة بتاع المدرسة كان جميل قوي اسمه الاخلاص في حسن الخلق ان انا لما باحسن الى الناس باحسن ليهم عشان يحسنوا الي بصبر عليهم عشان يصبروا علي باكرمهم عشان يكرموني ولا انا بعمل ده لله هي دي الخلاص من هوى يعارض الاخلاص ما يبقاش الامور بمزاجي ما هو اللي الامور بمزاجه بيحسن خلقه على مزاجه ويسوء خلقه على مزاجه بيحسن خلقه مع من شاء ويسوء خلقه مع من شاء هي دي المشكلة المشكلة الكبيرة انه احيانا بتلاقي واحد بيعامل ناس كويس جدا جدا واخلاقه عالية وطيب ومؤدب ومع ناس ثانيين سفيه وسافل ده إيه إيه هو انت ده عشان هو بيعامل دول عشان يدوله ودول مش هيدوله فبيعملوا يبقى قضية مش قضية الإخلاص الخلاص من هوى يعارض الإخلاص ثلاثة الخلاص من اعتراض يعارض, يعارض القدر والشرع يبقى الإنسان ي- ي- يتخلص من أي اعتراض في باطنه عايز أنبهك دايما إن ربنا يرى باطنك يرى داخلك يرى قلبك يرى خواطرك يرى عقلك ي- يعلم ماضيك وحاضرك جل جلاله سبحانه وتعالى فلذلك أن يرى من داخلك اعتراض أو امتعاض يسقط عليك هو ده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ده الظاهر حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ها في أنفسهم جواهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يبقى جواه في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما آه، يبقى اعتصام بالخبر استسلاما وان ده الاستسلام والاذعان هي بمعنى الاستسلام الاذعان مذعن يعني مش معترض وانما مذعن يعني سامع مطيع بثلاث اشياء الاعتصام بالخبر استسلاما واذعانا بثلاثه اشياء واحد تصديق الوعد والوعيد اليقين في الوعد والوعيد اثنين تعظيم الامر والنهي ثلاثة تأسيس المعاملة على اليقين والانصاف ابن القيم بيقول ايه بقى يقول يعني ان الدرجة الاولى الاعتصام بالخبر الوارد عن الله استسلاما من غير منازعة بل إيمانا واستسلاما وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهما والتصديق بالوعد والوعيد ان الاعتصام بالخبر استسلام من غير منازعة من غير ليه الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربنا لا يقال له لماذا وإنما إذا قال سمعا وطاعة لما نزلت الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هرع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها من ربنا جل جلاله بيقول إن تبدوا ما في أنفسكم خواطرك اللي جواك إذا أظهرتها أو ما أظهرتهاش ربنا هيحاسبك عليه يعني لو خطر في بالك دلوقتي انك شفت عربية عجباني العربية ديك نفسي اسرقها جواك خاطر على دماغك ربنا يحاسبك انك سرقتها ده كان في الآية- الاول خلاص ال- الحكم ده نسخ ها لو شاف واحدة جميلة وقال اه لوزني في دي ربنا يحاسبه على الزنا دي الآية بتقول كده وإن إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قالوا لا يا رأي يا رسول الله لا نطيقها فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يبقى اللي عمل هو اللي هيتحاسب أما اللي في النفوس فمعفو عنه معفو عنه الشاهد هنا ايه ان لما ينزل الامر والانسان يقول سمعنا واطعنا يأتي التخفيف طب الشرع تم والرسول صلى الله عليه وسلم مات ور- وأفضى إلى ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما بلغ أتم تبليغ فأنا دلوقتي لو في تكليف من تكاليف الإسلام وأنا آه، آه، شايف إن هو يشق عليّ يحصل تخفيف جدا ازاي تخفيف مختلف بقى مش هينسخ الحكم من اجلك لان خلاص ثبتت الشريعة وانما سيخفف الله عليك ذلك ويهونه عليك احنا قلنا اللطف نوعان لطف ظاهر ولطف باطن اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اللطف الظاهر واللطف الخفي اللطف الظاهر أن يصرف الله البلاء اللطف الباطن أن ينزل البلاء ومعه الرضا والتسليم القلوب بيد الله فربنا جل جلاله يستطيع أن ينزل على قلبك برد الرضا وهناءة التسليم وجمال الاستسلام ينزله على قلبك وتبقى راضي ويبقى ده احسن شيء في حياتك قلت لكم القصة دي قبل كده كتير معلش تاني لما بتيجي موضع حاجة مفيش مانع من التذكير بيها ان واحد اسلم آه، كنت في بلد من الدول الغربية وجابوا واحد اسلم فقلت له لما اسلم آه، ان خلي بالك في الاسلام الاستسلام لما نقول حاجة ربنا قال حلال ربنا قال حرام ما تسألش ليه يعني لما ربنا حرم لحم الخنزير لان اكل لحم الخنزير ده هناك عندهم عادي كل صباح بياخد له شريحة لحم الخنزير وهو ماشي فقلت له لما ربنا قال لحم الخنزير حرام حرام مش عشان بيجيب الدودة الشريطية وإنما حرام لأن ربنا قال حرام فربنا قال حرام يبقى حرام ما نسألش ليه فكل اللي حواليا من الناس المسلمين بقى اللي في الغرب دولك بيحبوا يلعبوا الناس عشان يثبتوا قال لا لا لا ما تقولوش كده ده هم الناس دول بتوع دماغ وبيحب ان كل حاجة ليه انت شوف انا بقول لك كلمتي ما تسألش ليه المهم كنت بسافر كل سنة مرة اروح اشوف ال- آه، المسجد ده فالمهم قابلني قال لي انا بعد سنة قال لي انا لم انتفع بشيء بعد الاسلام مثل انتفاعي بنصيحتك تقول لي قال لي انا شغلتي آه، او انا بحب المزيكا بحب العب مزيكا بتاع آه، آه، كمان ما- ما- قال فلما قالوا لي الموسيقى حرام طب حرام ليه بتنبت النفاق في القلب دي ما بتنبتش عندي نفاق في القلب ولا حاجه طب عشان ما صاحبها من خمر ونساء وكده حرام ليه فافتكرت كلمتك ما تسالش ليه عارف قال كده والله قال عارف لما تركتها لله اكبر انشراح لصدري حصل بعد الاسلام من ترك شيء لله وهو يوافق هوايا لان ربنا قال حرام حتى لو مش مقتنع فعلا هي دي انشراح الصدر بالاسلام انشراح الصدر للاسلام يجيب انشراح الصدر بالاسلام يبقى هي دي قضيه ايه آه استسلاما وإذعانا بتصديق أو باليقين في الوعد والوعيد اليقين في الوعد والوعيد نجيب الاستسلام والإذعان ده إزاي إن أنا أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه يبقى اللي هيجي ناحية حدود ربنا يبقى هو اللي جابه لنفسه ظلم نفسه آذى نفسه ضيع نفسه انت مش قد ربنا قلت لهم كده اللي بيرابي قلت له انت هتحارب ربنا انت مش قده انت مش قد ربنا لو ربنا حاربك هيدمرك ما تمكرش على ربنا ربنا قال ايه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فلو حاربت ربنا هيدمرك ما تحاربش ربنا ما تقربش من حدود ربنا لانك مش قد ربنا سبحانه وتعالى يبقى اليقين في الوعد والوعيد الوعد من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ده وعد ربنا وعد ان اللي هيؤمن ويعمل صالحا هيعيشه حياة جميلة ومن اعرض عن ذكري التهديد بقى قصاده الوعيد ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى الايمان بالوعد والوعيد بيثبت آه، استمساكك واعتصامك بحبل الله اليقين في الوعد والوعيد اثنين تعظيم الامر والنهي تعظيم الامر والنهي ان ربنا سبحانه وتعالى امر اقيموا الصلاه اتوا الزكاه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم آه، الاوامر اللي في ال- ال- اللي ربنا امر بيها والرسول امر بيها والنواهي لا آه، آه، آه، آه، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لا تقف ما ليس لك به علم إن أوامر والنواهي ديك آه، تعظيم تعظيم الأمر لما ربنا أمر يبقى تعظم أمر الله لأنه أمر من عظيم تعظم نهي الله لأن النهي من الله العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى الله الكريم فلذلك أن تنقاد إلى تعظيم الأمر والنهي لأن عظمة الأمر بعظم بعظمة الآمر جل جلاله وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف أنا عديت الاثنين اللي فاتوا اللي هم اليقين في الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي لأن احنا لسه متكلمين عنهم الاثنين في المنزلة اللي فاتت فبننتقل بقى على تأسيس المعاملة ان الانسان بينه وبين ربنا معاملة خلي بالك من النقطة المهمة دي الخطيرة دي اللي هي ايه ان انت عبد وليك رب جل جلاله بتاع بين العبد والرب معاملة بتصلي له بتطيعه بتتحبب إليه بتطلب منه اديني و- في معاملة بينك وبين ربنا لازم لازم تفهم دي ان في معاملة بين العبد وبين الرب فالمعاملة ديك لما تتعامل مع الله لازم نمرة واحد ودي كتير بنقولها عندنا آه، مجموعة دروس اسمها علم المعاملة ده علم علم المعاملة علم معاملة العبد لربه قلنا نمرة واحد في علم المعاملة نمرة واحد في علم المعاملة أن تعرف الله إنك تعرف أنت بتتعامل مع مين تعرف ربنا وقلنا تأسيس علم المعاملة على الأسماء والصفات نمرة واحد انك بتتعامل مع رب عظيم له العظمة كلها وله الجلال كله وله الكمال كله لازم تبقى عارف كده من البداية انك تتعامل مع رب عظيم قاهر قهار قادر مقتدر مهيمن دي نمرة واحد اما تتعامل مع ربنا جل جلاله اعرف انت بتتعامل مع مين وان الرب هذا جل جلاله عزيز لا يغالب وان هذا الرب جل جلاله الذي تتعامل معه غيور لا يقبل معه شريكا من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته تركته وشركه فهيتركك لو اشركت مع غيره تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله ده شرطه ده شرطه وعاجبك على كده انا مثلا مش عاجبك غني هو غني مش محتاج لك ولا محتاج لحاجه منك ولا محتاج لغيرك غني جل جلاله يبقى تأسيس المعاملة على معرفة الله على معرفة أسمائه وصفاته تعرف إزاي تتعامل مع ربنا لأن مشكلة ناس كتير إن هو مش فاهم إزاي يتعامل مع ربنا فبيتعامل غلط يعني زي ما بيخادع مراته ولا بيخادع مديره في الشغل بيفكر إنه يقدر يخدع ربنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مش مش هتنفع الطريقة دي مع ربنا جل جلاله فالشاهد أنت تحتاج أن تؤسس أسس المعاملة مع الله ومع الشرع ومع الناس وانت بتتعامل مع ربنا جل جلاله وبتتعامل مع الشريعة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبتتعامل مع البشر ازاي بقى تأسس المعاملة على اليقين والإنصاف لازم عشان تتعامل مع ربنا تتعامل معه بيقين سيدنا إبراهيم لما قال ربي أريني كيف تحيي الموتى قال له عايز أشوف سيدنا موسى قال له ربي أريني أنظر إليك أرني دي لأن العيان خلاف الخبر في خبر اللي احنا قلنا عليه قال الله قال الرسول وفي ايه عيان شب عينيه عيان اللي شاب ليس الخبر ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر صلي عليه صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة اللي شاف مش زي اللي سمع فطلبهم العيان عشان تأسيس اليقين فربنا سبحانه وتعالى قال لهم أن اليقين عيان كلا لو تعلمون علم اليقين لترون كلا لو تعلمون علم ايه اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين عيانه فاليقين كالمعاينة يعني بمعنى أنا أعلم أن الله عز وجل أخبر أن له عرشا الرحمن على العرش استوى ذو العرش العظيم سبحانه وتعالى فهذا الخبر من الله عندي يقين فأنا كأنني رأيت عرش الله فيقيني أن لله عرش أشد من يقيني أنني أراكم الآن أنا متأكد واثق عندي يقين كأني شفته قالوا إيه يا رسول الله تذكرنا الجنة والنار فإيه كأن رأي عين لما تكلمنا عن الجنة والنار إحنا كأننا شايفينها بعينينا قلنا إن ده اسمه الحال فتأسيس المعاملة على اليقين إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل في معاملته شكا ولا تجربة بمعنى إن لما ربنا يقول لك من عمل صالحا ده وعد اهو اليقين في الوعد والوعيد اليقين في الوعد اهو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة عندي يقين في الوعد ده ان انا لو عملت صالحا هيعيشني حياة طيبة عندي يقين في كده فانا بعمل صالحا ولازم ابقى على يقين ان انا عايش الحياة الطيبة لو لقيت الحياة مش طيبة يبقى انا ما بعملش صالحا في شك في عملي ده بقى في غلط في عملي باخد الوعد ما اقولش ايه طب هجرب التعامل مع الشرع كله كده بمعنى ان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما يقول ايه ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات يبقى الرسول قال لك لما يكون عندك حاجة تعباك واحد عنده شوية صداع يعمل ايه الرسول قال له ايه حط ايدك على دماغك كده وقول بسم الله ثلاث مرات وقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد احاذر سبع مرات الصداع ده يروح قلت له طيب اما نجرب ما تنفعش ما ينفعش تجرب ربنا ما ينفعش تجرب الشرع لازم تدخل بايه بيقين بيقين هي دي قضية اليقين الخطيرة طيب اجيب اليقين ده منين هو ده الموضوع كله بقى اجيب اليقين ده منين ازاي سيدنا ابراهيم لما طلب ربنا قال له ايه خذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا فاليقين لتحصيل اليقين يحتاج الى عمل محتاج تعمل حاجات تجيب يقين آه أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان أجيب يقين؟ آه كان لينا درس زمان اسمه صناعة اليقين وقلنا آه إن ربنا جل جلاله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يبقى إيه ربنا خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فأنا عشان أحصل اليقين لازم أطلع من أسفل سافلين وأرقى إلى أعلى عليين عشان الاقي اليقين فلازم في طلوع سبع درجات لان اسفل سافلين دي ايه سبع ارض الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يبقى هما في سبع سماوات وسبع اراضين يبقى اسفل سافلين نزل سبع ارض يبقى لازم اطلع سبع اراضين وبعدين لما اطلع على وش الارض ابدا ارقى سبع سماوات عشان اوصل لليقين ازاي العز بن عبد السلام رحمه الله العز بن عبد السلام ده آه، رجل من من من عظماء الرجال كان اسمه سلطان العلماء قال شويه جمل عظيمه جدا سماها فطام النفس قال إنك لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع ست عقبات فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية فطم الجوارح عجبتني قوي كلمة فطم إن, إن الإنسان علشان يبلغ محتاج إنه إيه يتفطم عشان ياكل محتاج يتفطم لان طول ما الطفل متعود الرضاعة مش هياكل خلاص متعود والرضاعة دي تعود عشان كده قال ايه فطم النفس فطم الجوارح لان الجوارح بتتعود عشان كده اول حاجة ابن القيم قال كده قال ايه الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق هجر العوائد ان لازم ليك شوية عادات رديئة لازم تبطلها قال ايه فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية لا ده قال كلمة جميلة او جملة جميلة بعدها قال ايه فتشرف من هذه العقبة على ذوق لذات العبادات والقربات اصل الحاجات اللي احنا بنقول فاطم النفس منها دي عوائق سور عالي فاول ما تطلع السور ده هتبص تشوف الله هتشوف ايه بقى تبدأ تدوق طعم العبادات لما تفطم جوارحك عينيك دي جارحة لما تفطم عينيك دي عن النظر الى الحرام ما تبصش للنسوان ما تبصش للحاجات المحرمة لما تفطم عينيك عن النظر هتطلع فوق تبدأ تدوق طعم الصلاة طعم السجود طعم آيات القرآن آية آية كلمة كلمة حرف حرف تذوق قالوا له ايه هل يذوق العاصي حلاوة الطاعة قال لا والله ولا من هم ولا من هم بالمعصية ما يدوقش مش هيدوق الا اللي طاع المطيع التائب يبقى فطم الجوارح عن المخالفات انك تفطم عينيك عن النظر الى الحرام وتفطم ودانك عن سماع الحرام لان ال- الودان ديك متعودة الودان دي آه، آه، ألفت سماع الكذب سماعون للكذب أكالون للسحت ألفت الودان دي سماع المزيكا والأغاني والحرام ألفت الودان دي إنها تسمع حرام. لما ألفت سماع الحرام محتاج إنك تفطمها ساعة ما تفطمها هتبدأ تسمع إنما يستجيب الذين يسمعون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون يبقى من العقوبات ان ربنا يطبع على القلب فما تسمعش مش سمع اذن ده سمع سمع قلب يبقى اول حاجة عشان تبلغ مرحلة اليقين انك تطلع من سبع ارض اللي هي رددناه أسفل سافلين أول مرحلة أول مرحلة من الأرض فطم الجوارح إنك تفطم عينيك عن النظر إلى الحرام تفطم ودانك عن سماع الحرام تفطم لسانك عن اللغو والحرام والكذب والمحرمات تفطم لسانك تفطم ايديك تمتد الى الحرام تفطم رجليك تمشي الى حرام تفطم بطنك انها تاكل حرام تفطم قلبك تفطم عقلك تفطم جوارحك عن الحرام فطم الجوارح عن المخالفات الشرعية فتشرف من هذه العقبة على ذوق لذة العبادات والقربات ساعتها تبدأ تدوق بقى من ذاق عرف ومن عرف اغترف ومن اغترف نال الشرف العقبة الثانية فطم النفس عن المألوفات العادية انك تفطم نفسك عما ألفته اعتادته ان الانسان اتعود ان هو اما ينام بيضيع صلاة الجماعة ألفت ذلك أخطر ما ألفته النفوس الغفلة إن النفوس ألفت الغفلة إنه قاعد كده سرحان تقول له أنت سرحان في إيه؟ يقول لك ولا حاجة أهو سرحان في إيه؟ ولا حاجة أهو. فألف الغفلة اعت- اتعود على كده ان هو تايه مش في الذكر ولا في العمل ولا في الدعاء مش مع ربنا احلام اليقظة الخواطر الرديئة فطم النفس عن المألوفات العادية فتشرف النفس من هذه العقبة على زكاة النفس قد أفلح من تزكى تزكو النفس فتطلب أعالي المقامات الروحية النفس لما تزكو تبدأ تطلب معالي الأمور تبدأ تسمو ترتفع تبدأ النفس آه، تأنف من المعاصي والرذائل والغفلة ثلاثة واللي أقول لك نأجل بقى الأربعة اللي فاضلين إلى اللقاء القادم من الفطامات السبعة إن يفطم نفسه من سبع حاجات وكل فطام هيخليه يشرف على معنى أرقى وأعمق ساعتها هيبدأ يطلع على وش الأرض يعيش حياة المؤمنين فيترقى عشان يوصل لسبع سماء عشان يوصل لليقين اليقين مش كلام اليقين مش دعاوى اليقين مش آه، آه، مش مجرد تمني اليقين عمل خذ صرهن اجعل ادعوهن اليقين عمل لازم تعمل عشان تصل اسال الله عز وجل ان يرزقنا العمل بما سمعنا احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم